اللهم يا الروح القدس الليلة 16 كام مين فاكر 16 الصوت حاضر 16 عدد كام ها انا بنفع اصلي فعلا اثنين وعشرين الميكروفون مش حلو شوف لنا حد يسجل لك
عدد 22 اوكي انا بس هلخص لكم اللي فات عشان نبقى فاكرين احنا في اصحاح 16 كان ربنا يسوع المسيح له المجد بيتكلم بوضوح عن الروح القدس في الاول في اول اصحاح 16 اتكلم عن سيخرجونكم من المجامع بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله وقال لهم لما قلت لكم ان انا ماشي الحزن ملأ قلبكم لازم تعرفوا انه خير لكم ان انطلق لانه ان لم انطلق لا يأتيكم المعز وابتدى يتكلم عن المعزي والروح القدس واللي هيعمله وقال لنا انه بيعمل ثلاث حاجات بيبكت على ثلاث حاجات بيبكت العالم على خطية المسيح شرحها خطية عدم الإيمان دي وعلى بر يعني على فضيلة وقداسة في المسيح احنا مش واصلين لها وبيبكت على دينونة لما نتحجج ونقول الشيطان بيوقعنا نقول لنا رئيس هذا العالم قد دين يعني بيبكتنا لما نغلط ويبكتنا لما نأثر ان احنا نعمل حاجة صح ويبكتنا لما ننسى ان احنا هنقف في موقف دينينا قدام ربنا بعد كده قال لهم انا ليا كلام كتير اقوله بس مش هتقدروا تستحمله لان لسه الروح القدس ما سكنش فيكم وهو ده اللي هيفهمكم كل حاجة ورجع يتكلم تاني عن الروح القدس وقال لهم ذاك يمجدني لانه ياخذ مما لي ويخبركم وبعدين قال لهم بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني فسالوه بقى قالوا له ايه القليل اللي بتتكلم عنه ده؟ ايه بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل ايضا ترونني؟ قال لهم شوفوا انتم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح ولكن حزنكم يتحول الى فرح المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح لأنه قد ولد إنسان في العالم وإحنا كنا وقفنا فعلا عند الحتة دي واتكلمنا إنه فترة الحزن اللي يعيشها الإنسان المسيحي هي فترة حياته على الأرض أو هي فترة التجربة لكن دايما الحزن يعقبه فرح ويشبه الفرح اللي بعد الحزن بفرح المرأة الحامل اللي هتولد لما يبتدي آلام المخاض تخاف وتتضايق وتعول هم وتحزن لأن ساعتها قد جاءت لكن أول ما تقوم بالسلامة بتنسى كل الوجع ده ويبتدي بقى الفرح اللي لا ينتهي لأنه في إنسان اتولد فطبعا التشبيه ده تشبيه دقيق لان احنا عشان نوصل للسماء هي عملية ولادة وولادة متعثرة يعني احنا لازم نعدي على الام المخاض عشان نوصل للسماء وساعتها الفرح لا ينتهي ومش اول مرة الكتاب يوصف لنا رحلة حياتنا بانها الم ولاده لان مثلا بولس يقول خطبتكم لرجل واحد يقدم عذراء عفيفة للمسيح وبعد كده يقول ان انا بتألم بكم كالوالدة في المخاض يا اولادي الذين اتمخض بهم الى ان يتصور المسيح فيهم وتمخض دي معناها انا بتوجع بيكم كأم بتولد لغاية ما المسيح ينطبع عليكم أتمخض بكم إلى أن يتصور المسيح فيكم فإحنا على الأرض لازم نقبل الألم لازم نقبل الحزن لأن ده مقدمة للفرح ولو ما كناش هنقبل الحزن يبقى مش هنقوم مش هنفرح وهو ده القليل اللي كان بيتكلم عنه يسوع كان بيتكلم عن قليل قليل لا تكسرونني ثم بعد هذا القليل ترونني الدنيا دي قليلة جدا بال- بالنسبة للأبدية احنا بالنسبة لنا سنوات طويلة يمكن شوية تخلص لكن هي في الحقيقة لا تقاس بالأبدية لحظة من الزمن جنب أبدية لا تنتهي فمهما كانت الآلام اللي على الأرض بالنسبة للأبدية التي لا تنتهي هتبقى ساعة ألم لحظة ألم عشان كده قال بعد قليل لا ترونني ثم بعد قليل أيضا ترونني في لحظات الألم يختفي المسيح أحيانا قدام عينينا يعني لما نتوجع وندخل في تجربة ساعات ما بيكونش المسيح واضح قصادنا وده أحيانا يزيد الألم لكن المسيح بيوعدنا إن في السماء هيبقى قدام عينينا على طول بعد قليل أيضا ترونني وساعتها يقول أراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم ساعتها لما تشوفوني محدش ممكن يضيع منكم الفرحة دي أبدا الكلام ده ينطبق أولا على حالة التلاميذ لما عدوا في أزمة الصليب كان يوم بتوع الصليب دول اليوم الصليب اللي بعده كانوا متعذبين ومش شايفين المسيح قصادهم المسيح مات في نظرهم وكان وجعهم شديد وحزنهم شديد وقلقهم شديد لما قام المسيح وشافوه فرحوا وفرحتهم ما راحتش منهم ابدا مهما حصل بعد كده ما كانش في حاجه بتهز فرحهم لان المسيح قام حقا قام ودي كانت مقدمة لفكرة ان احنا بنعيش الصليب على الارض وفي السماء هيبقى المسيح قائم قدام عينينا ويبقى الفرح مستمر الى الابد فيقول أنتم كذلك عندكم الآن حزن ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم الموضوع ده ممكن يحصل في حياة الواحد كذا مرة كل تجربة تبتدي بحزن وتنتهي بفرح كل تجربة كل أزمة يدخل فيها الإنسان ويقول له أنت فين يا رب أنا مش شايفك ما عدتش شايفك التجربة قاسية والظروف صعبة وانت وعدت انك تبقى قريب وانا مش شايفك لكن بعد ما بيشوفه بيفرح وفرحه مش بالسهل يروح منه التلاميذ في مرة ركبوا السفينة وقعدت السفينة حوالي ست ساعات في شارع الموت وكانوا مستغربين ان المسيح مش بيظهر مش بيعمل حاجة مش بيستجيب صلواتهم ولما جه نحو الهزيع الرابع صرخوا من التعب وقال لهم انا هو لا تخاف وفي الاخر المسيح دخل السفينة المركب هديت البحر هدي بقى المسيح قصادهم بقوا فرحانين نسيوا كل الليلة الصعبة دي كل الوجع الطويل ده ما بقاوش غير فرحانين وفرحهم لا ينزع منهم أراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم الفرح الحقيقي هو فرح رؤية الله رؤية المسيح مفيش فرح في الدنيا ممكن يوازي لحظة من مواجهة المسيح عشان كده لما تقروا سفر الرؤيا تلاقوا أحلى حاجة في سفر الرؤيا أحلى حاجة في وصف السماء إنه هم سينظرون وجهه أكتر منظر جميل وأكتر حاجة مفرحة لكل اللي واصلين للسماء مش البحر الزجاجي مش ال- شجرة الحياة مش ربوات القديسين والملائكة كل ده جميل مش عشان ما فيش وجع وما فيش ألم وما فيش عرق وما فيش حر وما فيش عطش وما فيش خطية كل ده حلو لكن أحلى من ده كله أنهم سيرونه وجها لوجه دي أحلى حاجة في السماء ودي أكتر حاجة مفرحة رؤية المسيح له المجد فيها فرح لا ينطق به ولا يعبر عنه يمكن المسيح ضيقها لتلاميذه في التجلي كمأمن العينات وراهم قد ايه شكله هيبقى جميل في السماء والقديسين حواليه زي موسى وإيليا وفضلوا كده مدرقين ومذهولين وبطرس عشان يعبر ببساطة عن فرحته في اللحظة دي قال له جيد يا رب أن نكون ها هم نسي الدنيا ونسي العالم ونسي اهتماماته ونسي الصيد والشبكة وكل ده نسيه وكل الطموحات انتهت وكل الشهوات انتهت في اللحظة دي هو شايف المسيح وفرحان بيه ده عينة من السماء فالمسيح له المجد يعلم جيدا ان سر الفرح الحقيقي هو رؤية المسيح وكل اللي يحاول يشوف ربنا يصل الى هذا الفرح عشان كده احنا في اتجاه احنا عايشين على الارض في رشاوى على عينينا المسيح جنبينا ووسطينا بس احنا مش شايفينه كتر الصلاة والانجيل والصوم والتوبة والاعتراف والتناول بتشيل الغشاوة شوية شوية فتخلينا نشوف ربنا بشكل اوضح وده يخلينا اكثر فرحا عشان كده احنا في مرحلة الحزن المقدمة للفرح يعني احنا صحيح بنحزن على الارض بتجارب وضيقات كل ده مهم عشان نقدر نشوف المسيح في الاخر كمان لازم تعرفوا انه المسيح اقرب ويبان اوضح في التجارب منه يمكن في غير التجارب التجارب والضيقات الانسان يشوف فيها ربنا اسهل عشان كده في ناس تقبل التجربة بهذا الرجاء لما يحصل ايام صعبة تقول له يا رب انا عارف الايام دي جاية عشان اشوفك عشان اخد بالي انك جنبي لاني انا ما كنتش شايفك كويس استفانوس هم بيرجموه قال شايف السماء مفتوحة وابن الانسان جالس عن يمين العظمة في الاعالي وكان فرحان فرح عجيب هم بيرجموه وهم بيرجموه فرحان حاجة عجيبة جدا هو مش حاسس باللي بيحصل فيه مش حاسس بالخبط والرزق هو خلاص شاف المسيح في مجده مشتاق للمنظر ده رايح للمنظر ده زي المغناطيس اللي بيشده وبقى ازدريان بجسده اللي عمال يتقطع ورقد في سلام وهو بيقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية كمان بيصلي عشانه لانه فرحان مش محتاج مش زعلان منهم لانه في موضوع اهم فأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم كل ما الواحد يقرب من ربنا ويشوفه مفيش حاجة في الدنيا تقدر تنزع فرحه منه أصل إيه اللي ممكن ينزع فرحه منه مشاكل طب ما ربنا فوق المشاكل آآ آآ خطايا ربنا بيشيل كل الخطايا ضعفات ما هو ربنا هو اللي بيقوي الناس الناس برضو ربنا فوق كل الناس لا ينزع احد فرحكم منكم في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا برضو متى يأتي هذا اليوم يا رب هل ذلك اليوم على يوم قيامة المسيح ممكن لأن يوم قيامة المسيح لما المسيح قابلهم وظهر لهم في العلية كانوا فرحانين جدا بيه ما طلبوش حاجة هيطلبوا ايه المسيح قام ان كان المسيح قام يبقى خلاص احنا كده انتصرنا على الشر وعلى الموت وخدنا كل اللي عاوزينه ورايحين السماء مش عايزين حاجة هنطلب نطلب ايه ممكن يكون في ذلك اليوم مقصود بها يوم قيامة المسيح يوم نصرته على الموت لا تسألونني شيئا لأنه فعلا هيطلبوا ايه بعد ما المسيح قام لكن هي تنطبق طبعا بدقة أكثر وأكثر على ذلك اليوم اليوم اللي في السماء في ذلك اليوم الذي يأتي فيه المسيح ويأخذنا خلاص تكف كل الطلبات يعني احنا طول ما احنا عايشين على الارض اهو بنشكر ونسبح لكن الحقيقة اكتر من نصف صلواتنا طلبات يا طلب رحمة يا طلب شفاء يا طلب من اجل خلاص الناس يا طلب حتى طلبات مادية لكن احنا عمالين نطلب لكن في ذلك اليوم لما نقف قدام المسيح في مجده ويبقى كل الحياة الأرضية ماضي عدى ونقف في المجد السماوي فرحانين بربنا وربنا فرحان بينا هنطلب ايه في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا امتى يجي حتى كرياليسون بطلناها مش فاضل غير نقول لك هللوا لله مش فاضل غير سبحوا الله مش فاضل غير الشكر والتمجيد والبركه لكن ح- كل الطلبات خلصت لان الطلبات دي مرحله الدنيا لكن في السماء ما فيش طلبات هيطلبوا ايه من ربنا تاني في ذلك اليوم لا تسالونني شيئا تاخدوا بالكم في وداع المسيح لتلاميذه بيلح على فكره الابديه عمال يقول لهم انا ماشي وراجع انا سايبكم وسايب معاكم الروح القدس ومش هتاخر عليكم انا ذاهب لاعد لكم مكانا وان اعددت لكم المكان اتي ايضا واخذكم الي انا هكون معكم بالروح القدس يحفظكم لغايه ما توصلوا لي زمن الحزن زمن قليل زمن الحزن زي الام المخاط سريعا ما هينتهي وهتبتدي حياه جديده وفرح لا ينطق به ولا ينتهي صح له المجد هو بيودع تلاميذه رفع نظرهم للابديه وثبت انظارهم على الحياه الاخرى وعلى- وعشان كده احنا لازم تتعلموا الحته دي في رحيل احد احبائنا الا بالنظر على الابديه مش ممكن تعزي انسان عن فقدانه ثم تاخده من ايده تدخله كده السماء عدو قدامه وتقول له شايف العز دي فيه شايف شايف جمال الملائكه والقديسين شايف الفرحه لا يا بقى مش تطلب اللي سبقته اختهم عقبال هو ده الشعور الوحيد الان مكسور لفقدان افرح قلوبكم ولا يا احد فرحلك لا تسالونني شيئا حق الحقكم بما طلبتم من لب اسمي يعطيكم الدين يعود ليله وداع فبيقول الحق كل اللي هتطلبوه من الاب من يعطيكم هي دي جميله جدا ايمان وفقه كل ما نطلبه ربنا يسوع المسيح يعطينا طبعا اداه الحسبات لان احنا فاهمين نطلب على غير احنا مش تبعه لكن طالما احنا تبعه قبيله منه مقبوله قصده بهذا الايمان احبائنا بهذا اطلب من اجل من اجل بهذا الايمان نياح احبائنا في السماء ما طلبتم من الاسم يعطيكم لازم انتوا تتهم يبقى عندنا سمع وعشان خاطر ابانا الذي بالمساء ربنا يقول لك عشان خاطر كل مقاس باسمي باسم يعطيكم اياه وبعدين يقول الى الارض شيئا باسم ثلاث سنين معاك ما, ما طلبوش حاجة ربنا له انما اتباعه يدينا كتير قوي مرة واثنين وعشرة بعدين يجي يهمني ليه تقول له لك انت ما طلبتش حاجة ايه بيطلب عشان تاخد تفضل عندي كتير قوي الى الان لم تطلبوا شيء. الواحد يتكسف يقول مش عايزين نبقى تقال عليك اطلبوا الى الان لم تطلبوا تاخذوا حكم كاملا ده الاب الغني يعني بحسابه بوقاره بياخد لهم انتوا مالكم ما تقولوا ليكم اطلب ليكون فرحكم كاملا احنا من المجد بيسبب من ربنا برد ب... وحرق ونطلب بايمان ربه بالم وساعات كل ما يستجيب لطلبه وده برضه موضوع حلو انه احيانا امور كثيره تيجي من ربنا من غير ما نطلبها طب الأحلى تيجي من غير ما نطلبها ولا لما نطلبها؟ هي صحيح الأحلى تيجي لما نطلبها عارفين ليه؟ لما نطلبها وناخدها نفرح بيها أكتر لكن لما تيجي على الماشي ساعات ما ناخدش بالنا منها يعني ياما بركات في حياتنا ما حدش بيشكر عليها ولا حد دريان ان الصحة دي نعمة ولا ان البيت ده نعمة ولا ان النفس اللي طالع ده نعمة ولا ان القرش اللي في جيبنا ده نعمة ما حدش واخد باله حاجات كتيرة قوي بننسى نشكر ربنا عليها يوم يحصل مشكلة ونطلب فربنا يستجيب نفرح واخدين بالكم فاحيانا يكون الطلب مجال للفرح ربنا يسمح ان احنا نطلب طلبات مح- محدده عشان حين يستجيب نفرح وهو عايزنا نفرح اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا طبعا هو نبهنا قبل كده وقال لنا اطلبوا اولا ملكوت الله وبر عشان لما تفضل طول حياتك تطلب السماء تيجي في السماء تيجي على باب السماء يقول لك خلاص مش انت فضلت طول حياتك تقول له يا رب اديني الملكوت يا رب سامحني دخلني السماء يا رب قبلني تيجي على باب السماء يقول لك وانا استجبت لكل طلباتك ساعتها يبقى فرحك ايه واطلبه تأخذه فيكون فرحكم كاملا تبقى مش مصدق نفسك عارفين زي التلميذ الخيبان اللي طول السنة مقصر وواقف مستني النتيجة وبعدين يقولوا له نجحت يبقى مش مصدق روح يبقى فرحان فرحة ملهاش آخر نجحت ده أنا مستاهلش ده أنا منفعش ده أنا مقصر معلش ما أنت طلبت وربنا غني وفضلت تطلب وكنت دايما تطلب الملكوت وهو امين في وعده كل ما طلبتم من الاب باسمي يعطيكم اياه اطلبوا تاخذوا ليكون فرحكم كاملا ليه ما تطلبوش الملكوت ده هو ده الطلب اللي المفروض نطلبه ده كل الطلبات اللي في الكنيسة مضمونها الاساسي يا رب ادينا ملكوتك يا رب ما تخليناش نطلع بره السماء يا رب اوعى الابدية تروح من ايدينا يا رب حاسب علينا لحسن خطايانا تفصلنا ولا تحرمنا منك كل الطلبات كل يا رب ارحم كريوليسون معناها كده كل طلب روحي اساسه كده وصدقوني حتى الطلبات المادية في الفكر الروحي المقصود بها كده برضه لكي يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين فنزداد في كل عمل صالح ليه؟ عشان ندخل السنه اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا تتحول هذه الليلة ليلة الوداع من المسيح لتلاميذه إلى ليلة كلام عن الفرح بيقول هتشوفوني وهتفرحوا فرح مش عادي ولما تطلبه هدلكم ولما تاخده هتفرحوا فرح كامل انت يا رب تكلمهم عن الفرح والفرح العجيب الكامل الفرح الذي لا ينزع منهم وانت بتقول لهم انا ماشي المسيح له المجد حول ليلة صليبه إلى ليلة مفرحة لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب أبي أعظم مني إيه اللي خلاهم يفرحوا وهم بيتبعوا المسيح وهم فاهمين إنه ماشي وعمال يكلمهم عن آلام صليبه إنه حط عينيهم على السماء حط قلبهم في الأبدية طمنهم على ملكوت السماوات فهم كمان بقوا فرحانين قد كلمتكم بهذا بأمثال ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال بل أخبركم عن الآب علانية صحيح المسيح له المجد كان دايما بيتكلم بأمثال حتى يتقال عنه بدون مثل لم يكن يكلم يعني كل ما يشرح حاجة يشبه يشبهها بمثل يقول يشبه ملكوت السماوات عشر عذار يشبه ملكوت السماوات حبة خرق يشبه ملكوت السماوات سبكة مطروحة في البحر يشبه ملكوت السماوات زارع خرج يزرع وكل فكرة روحية عاوز يقولها المسيح كان يقولها بمثل لأن دايما المثل يقرب المعنى يوضح المعنى لكن الأمثال دايما قاصرة عن وصف الحقيقة اللاهوتية حقيقة الله قال لهم بصوا أنا كنت دايما بكلمكم بأمثال من هنا ورايح خلاص انا انا هكمل الفداء وهيجي الروح القدس وهندخل في الغويط مش هقول لكم امثال تاني هنطلع سنة تانية بقى هنطلع نترقى واكلمكم عن الاب علانية هكلمكم عن الثالوث الاقدس هكلمكم عن الاب والابن والروح القدس الاسرار اللي العقل مش بيستحملها مش بيفهمها عشان كده تلاقونا احنا كلنا في الموضوعات دي نقول الكلام ده مش فاهمينه اصل احنا لسه في مرحلة الامثال خلينا في الامثال ما حصلش حاجة لكن هو بيكلم تلاميذه يقول لهم كلمتكم بهذا بامثال ولكن تأتي ساعة بعد قيامة المسيح بعد الروح القدس حين لا اكلمكم ايضا بامثال بل اخبركم عن الاب علانية انت كل اللي شغلك يا ربنا يسوع انك انت تقول لهم عن الاب ايوه كل اللي يشغله ان يشرح لهم قد ايه الاب بيحبهم ومن هو هذا الاب حتى ان قبلها باصحين واحد من تلاميذه يقول له ارنا الاب وكفانا عمال تكلمنا عن الاب حببتنا فيه بس احنا مش شايفينه مش طايلينه مش مستوعبين الاب ده قال له انا مع كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس من رآني قد رأى الاب ما هو ما تقولش أرنا لأن أرنا به موسى قالها زمان قال له أريني وجهك قال له ما ينفعش هتشوفني ازاي انت قد كده وانت انسان وانت محدود وانا غير محدود صعب ما ينفعش لكن خليك بالايمان وبالروح القدس هتفهم وتشوف وتعرف كل حاجة من غير ما تطلبها بشكل حسي فبيقول اخبركم عن الاب علانية في ذلك اليوم تطلبون باسمي قال لهم انتم مش عارفين تطلبوا ايه دلوقتي اقول لكم بقى لما يجي اليوم ده هتعرفوا تطلبوا هتطلبوا امطار السماء هتطلبوا ان يبقى لكم الملكوت هتطلبوا انه يعني ربنا يتمجد والكرازة تمتد هتطلبوا براحتكم في ذلك اليوم في ذلك اليوم تطلبون باسمي لست اقول لكم اني انا اسأل الاب من اجلكم لان الاب نفسه يحبكم قال لهم اوعوا تفتكروا ان الكلام ده ان انا بس كل مرة انا اللي بطلب من الاب عشانكم الاب نفسه بيحبكم يعني مش معنى ان المسيح له المجد نطلب كل الطلبات باسمه ان الاب مش بيحبنا الاب نفسه يحبكم لانكم قد احببتموني وامنتم اني من عند الله خرجت الله يحبنا جدا الله الاب يشرق شمسه على الابرار وعلى الاشرار لكن هو في ابن وحيد حبيب مفيش زيه ربنا يسوع المسيح هذا هو ابن الحبيب لما بنلجأ في المسيح له المجد ويبان عليه نصرته مجد دالة أمام الله ليه احنا المسيحيين لينا دالة عند ربنا أكتر من غيرنا هو بيحب الكل ليه بنقدر نتشفع ونقف مش قدام ربنا بدالة أكبر لأننا شايلين المسيح شايلين بالروح القدس شايلين اسمه وشايلين صفاته وشايلين حياته جوانا فبهذا الاسم المحبوب عند الآب مجد دل أمام الله فبيقول لست أقول إني أنا أسأل الآب من أجلكم لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني مش معنى كده ان الاب مش بيحب غير اللي بيحبوه الاب بيحب الكل لكن نحن حين نحب الله نتمتع بحب الله اكثر من غيرنا يعني لسنا, لسنا نحن احببنا الله بل هو احبنا لكن في فرق بين واحد حاسس ربنا بيحبه وشبعان بدي ومشغول بيها وبين واحد مش دريان انت لما بتحب ربنا هتحس قد ايه ربنا بيحبك وساعتها هتقول انا بصراحة مش بحب انا كل اللي بعمله ده ما يجيش حاجة جنب محبته هتتكسف تقول انا بحب ربنا هتقول بصراحة ربنا اللي بيحبني بس انا ما اقدرش اقول بحب بعد كل اللي بيعمله معايا اقول هو بيحبني لكن مش قادر اقول انا بحب فبيقول انتم قد احببتموني وامنتم اني من عند الله خرجت الحياة المسيحية كلها في الكلمتين دول تحب وتؤمن بيه ودول ما ينفصلوش عن بعض مش معقول هتحب ربنا ما تكونش مؤمن بيه مش معقول هتؤمن بيه ومش هتعرف تحبه خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب بيحكي لنا القصة ككل بيقول ما تنسوش أنا جيت لكم من عند الآب ودخلت العالم خرجت من عند الآب دي مهمة لأنها يعني تحمل معانا لاهوتية عميقة بس أنا مش عاوز أتقل العيار هو خرجت من الآب هو من الأول احنا بنقول على الابن ايه مولود من الآب قبل كل الظهور الابن مولود من الآب كلمة الآب المرسل إلينا على الأرض فلما يقول خرجت من الآب كخروج النور من الشمس كخروج الينبوع من البحر يعني ايه يعني مش معناه ان الاب موجود في زمن وجه زمن خرج منه الابن لا حاش الابن مولود من الاب قبل كل الزمان قبل كل الظهور نور من نور خرج نور من نور اله حق من اله حق اتيت الى العالم دي بقى في الزمن ودي صراحة في حالنا واحد قال كان هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان آتينا للعالم العالم كون به ولكن العالم لم يعرفه فالمسيح له المجد كان في العالم العالم ما كانش واخد باله لكن أتى إلينا على الأرض أتى في ملء الزمان أتى في معاد تجسده أتى إلى العالم وبعدين يقول أيضا أترك العالم طب يعني إيه تتركه؟ يتركه بالجسد هو المسيح قال لنا في الآخر ها أنا معكم كل الأيام لكن هو صعد إلى السماوات فترك العالم جسديا عشان كده نقول في القداس الغريغوري عند صعودك إلى السماء جسديا ليه بنقول جسديا لان المسيح في السماء من الاول لكن مش بجسد لما خد جسدنا على الارض صعد بهذا الجسد الى السماء يوم عيد صعوده ومش معنى ان المسيح صعد للسماء انه ساب الدنيا هو مالئ كل زمان ولا يحويه مكان معنا الى انقضاء الدهر لكن جسديا لا هو في السماء واخدين بالكم فبيقول انا خرجت من الاب وأتيت إلى العالم أيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب دي المأمورية بتاعت ربنا يسوع المسيح قال لهم أنا جاي من الآب أفديكم وأخلصكم وأرجع للآب تاني وأنتوا معايا يمكن في مرة حكيت لكم يعني المثل البسيط ده عشان نفهم ما سمعه المسيح المسيح له المجد كأنه ملك عنده قصر كبير وجنينة وفي عيال احبائه هنتبناهم وبيحبهم والجنينه واسعه قال لهم العبوا زي ما انتم عايزين بس ما تبعدوش هم بعدوا شويه قام حصل زلزال قسم الجنينه دي نصين بقوا هم في حته وهي بقصر في حته وبقوا ما يقدروش يعدوا الشق اللي حصل في الارض ده لو عدوه يموتوا يقعوا هم عيال صغيرين ما عندهمش قدره لو هو قال يستاهلوا لانهم انا قلت لهم ما تبعدوش هيبقى معاه حق بس مش هيبقى اب مش كده لو قال يستاهلوا عشان انا قلت ما يبعدوش هيبقى معاه حق لكن هو اب الموضوع مش مسألة حق وكأب لازم يسعى فقام هو هو كبير بقى فهو اللي عدى الشق وجه الناحية التانية الناحية التانية اللي هي الدنيا بتاعتنا وخد العيال دول شالهم وحضنهم ولزقهم في نفسه وقال لهم تمسكوا فيا جامد ما عنديش غير الطلب ده بس تمسكوا فيا جامد عشان اللي مش هيمسك فيا هيقع ولو وقع مش هعرف اجيبه تاني فهم يمسكوا فيه يقوم يعدي بيهم ويرجع القصر تاني خرجت من الاب اتيت الى العالم وايضا اترك العالم واذهب الى الاب هو كان جاي لوحده بس هو مش راجع السماء لوحده هو راجع السماء ومعاه كل احبائه معاه الابن الضال ادم وكل بنيه معاه البشريه اللي خلصها قال له تلاميذه هو ذا الان تتكلم علانيه ولست تقول مثلا واحدا هم ابتدوا يحسوا الليله دي بالذات اللي يقرا معانا من 13 ل 17 يلاقي الكلام ما فيهوش امثال الى حد كبير يلاقي الكلام كله بيتكلم عن الروح القدس وعمله بيتكلم عن الاب بيتكلم عن الابديه فقالوا له ما انت دلوقتي بطلت تقول امثال وبقيت تتكلم علانيه قال لهم هذه المقدمات بس لان قبلها بساعه يقول لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد مع كل الكلام ده قال لهم مش وقت لسه في كلام كثير هنقوله بعدين فالليل قال له تلاميذه هو ذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد قالوا له احنا كده بقى تأكيدنا صحيح انك انت عارف كل حاجة ومش محتاج حد يسألك عن حاجة لهذا نؤمن انك من الله خرجت يعني مع كل السنين دي ما كانش ايمانهم لسه مستقيم كفاية او مستوي كفاية قالوا له كده بقى احنا امنا صحيح انك انت خرجت من عند الاب وتعرف كل ما في السماء اجابهم يسوع الان تؤمنون هي دي مؤمن الاستفهام اللي فيه استنكار يعني دلوقتي امنتم كل المعجزات اللي شفتوها لسه ما كنتوش امنتم كل الكلام اللي سمعتوه ما كنتوش امنتم طب ايه رايكم انكم ولا دلوقتي حتى امنتم يعني هم ما لهمش حق اللي يقرا انجيل يوحنا من اول اصحاح لغايه 16 هنا يقول بصراحه اللي حوالين المسيح دول كان لازم يؤمنوا من بدري شافوا العذر بيؤمنوا بالموت وشافوا عرس قانا الجليل وشافوا المريض بتحاسبه وسمعوا كلام المسيح واسرار السماء كل ده فاخيرا ليله وداع بيقولوا له احنا دلوقتي نؤمن تمام احنا دلوقتي اقتنعنا احنا دلوقتي صدقنا انك انت خرجت من عند الاب قال لهم صحيح امنتم طب ايه رايكم هو ذا تاتي ساعه وقد اتت الان لان هي فعلا قبل كم ساعه وكلهم هيهربوا تتفرقون فيها كل واحد الى خاصته وتتركوني وحدي اذا كنت امنتم ما كنتوش هتعملوا اللي هتعملوه بعد كام ساعه الكلام ده ليله الجمعه العظيمه قبل جسماني بكام ساعه وفعلا بعدها بكام ساعه لما يجوا الحرس يمسكوا يا ربنا يسوع المسيح كل تلاميذه اللي سهرانين وبيقولوا له بحماس الان نعلم انك من عند الله خرجت الان نؤمن قال لهم دلوقتي امنتم ايه رايكم تأتي ساعة وقد أتت فيها تتفرقون كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي عارفين دي زي إيه ساعات الواحد فينا ينفعل كده مع ربنا يقول له بس يا رب احنا بقى نعيش مع بعض كده ونبقى تمام وناخدها جد ونعمل ونسوي وربنا يقول لك صحيح هتعمل وتسوي طب خلي بالك بعد كم ساعة في أول موقف انت هتهرب انت هتنكر انت هتنسى الكلمتين اللي بتقولهم لانه في الكتاب يقول ان ربنا يسوع المسيح لم يكن يأتمن الانسان على نفسه لانه كان يعلم ما في الانسان هتلاقوها في يوحنا اتنين كنا خدناها بقى من فن يقول ايه اخر اصحاح اتنين لما كان في اورشليم في عيد الفصح امن كثيرون باسمه وجاءوا الايات التي صنع من تاني اصحاح على طول ناس كتير امنت لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لانه كان يعرف الجميع يعني يقولوا له امنا بيك انت المسيح الحقيقي يقول لهم ماشي لكن ما هو عارف انه ده كلام وقت الجد هيتراجعوا فيقول يسوع لم يأتمنهم على نفسه لانه كان يعرف الجميع ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان هو أدرى واحد بالبني آدم وتركيبته البني آدم ده كلمنجي البني آدم ده ممكن يتهيأ له حاجات وقت بجد ما يبقاش قدها البني آدم ده في لحظة يقول أمنت ومسكت وقلت وفي لحظة ثانية تراجع عن ده كله كان يعرف ما في الإنسان عشان كده يقول لهم الآن تؤمنون طب ايه رأيكم تأتي ساعة وقد أتت الآن فيها تتفرقون كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي طبعا الكلام كان قبلها مع بطرس بالذات لأنه قال له أنا لو كلهم سابوك أنا مش هسيبك لو أنكرك الجميع أنا لا أنكرك قال له أنت بالذات اللي هتنكر بقى دي تعلمنا مبدأ إن حتى لما نتأثر شوية ونرجع لربنا ونعلن ايماننا قدامه ونعلن عهدنا معاه نعلن الكلام ده في خجل وفي اتباع وفي عدم ثقة في انفسنا في ثقة فيه لكن في عدم ثقة في انفسنا نقول له يا رب نفسي اقول لك انا معاك على طول نفسي اقول لك مش هسيبك ابدا نفسي اقول لك امنت بيك وعمر ما ايماني هيتهز بس انا خايف من نفسي انا في اللحظه دي حاسس بكده بس انا خايف من اللحظه الجايه انا عارف ان انا ممكن انفعل وبعد شويه انام تاني فخايف تصدقني يا رب بتاخد على كلامي وتحاسبني على كلامي انا مش عايزك كده لكن برضه عاوز اقول لك انا مؤمن انا راجع ليك انا عاوزك لكن انا خايف من نفسي اللي بقوله ده ما يكملش اللي بقوله ده ما التزمش بيه فربنا يسوع يقول الان تؤمنون دي فيها نوع من العتاب او التوبيخ يعني دلوقتي بس امنتوا بعد كل اللي شفتوه وكمان فيها توبيخ دلوقتي بتقولوا امنتم ده انتوا لسه ما امنتوش تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي وأنا لست وحدي لأن الآب معي طبعا هذا الموقف مسيح له المجد جاز فيه ايضا كانسان يعني الام الصليب والام الوحده عدى عليها ربنا يسوع المسيح لأن اللاهوت لم يفارق نفسه لحظة ولا طرفة عين فأيضا ذاق آلام الوحدة ذاق مرارة إن الواحد يبقى مجروح جدا ومحدش جنبه محدش حاسس بيه قال لهم كلكم هتتفرقوا كلكم هتسيبوني لوحدي وهنا بيقول لنا الحل لما تتجرح جرح جامد كده ولما تلاقي الدنيا كلها ضلمت وما عادش حد يعزيك ما عادش حد يسندك ما تنساش ما تنساش تقول زي ما ربنا فعل ولكني لست وحدي لأن الآب معي أنا مش لوحدي قدام كل الناس المسيح لوحده رايح على الصليب لوحده جثة المعصرة وحدي بس لا مش لوحده ربنا الآب معه ومع كل من يصلب ويعصر وحده لا لست وحدي لأن الآب معي قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام فالعالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم دي اخر كلمه في حوار طويل ليله صليبه بقالنا اربع اصحاحات يوحنا بيسجل لنا ربنا يسوع كان بيقول ايه والتلاميذ بيسالوه في ايه فاخر كلمه بيقول لهم ايه انا قلت لكم كل الكلام ده عشان يكون لكم في سلام يعني لما تشوفوني بعد ساعات بتضرب ما تتهزوش بتصلب ما تتهزوش انا سبقت وقلت لكم هتصلب وهقوم وهصعد وهبعت لكم الروح القدس وهاجي اخذكم الي وحيثما اكون انا هتبقوا معايا الى الابد انا حكيت لكم كل حاجه عشان ما تفقدوش سلامكم ليكون لكم في سلام ليه التلاميذ هيتهزوا سلامهم اول ما يشوفوا الجماعة بيخبطوا ويرزعوا ويمسكوا ويضربوا ويصوتوا هيتهزوا طبعا قال لهم كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام احنا بنحتاج ان كلام المسيح له المجد او سلام المسيح يبقى معانا واحنا داخلين على ضيقات قبل ما ندخل على الضيقات كلمة سلام دي اللي بيقولها المسيح فيها ايه قبلها بصحين في الليلة دي قال لهم سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم فاخر كلمة بيقولها لهم تاني يقول لهم انا كلمتكم ده كله ليكون لكم فيه سلام عشان كده ربنا يسوع بيكرر كلمة السلام وبعد قيامته على طول اول كلمة قالها لهم سلام لكم وبعد ما اتاكدوا ان هو رجع قال لهم سلام لكم عشان كده كنيستنا اللي غايه انجيل يوحنا حطت ايريني تاسي السلام لكم هي اللازمه اللي في لسان الكنيسه كل ما ابونا يشوف الشعب يقول سلام لكم وكل ما الشعب يقول له يشوفه يقول له ويروحك ايضا لان بقى عندنا ثروه من سلام المسيح نتبادلها احنا ما عندناش فلوس ما سلمناش فلوس في الدنيا ما سابلناش مراكز في الدنيا ما سابلناش جي جيش في الدنيا ما سابلناش تأمينات من المشاكل والأمراض والمصايب بس سابلنا سلام سلام السماوي يقول كده في أول القداس ملأت الأرض من السلام الذي من السماء أو من السلام السماوي العساكر بتوع الملائكة يمجدوك عليه يقولوا لك مجد لله في العيال وعلى الأرض السلام الارض اللي ما فيهاش سلام ما فيهاش من النوع بتاع السماء فالمسيح وهو بيودعهم وهم لسه مهزوزين والكلام كله عن الفرح السماوي وفي كلام عن العذاب اللي على الارض قال لهم كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام اوعوا تتهزوا ما تفقدوش سلامكم اللي لينا واللي قعد لنا شويه سلام احنا مش مش قعد لنا خير الدنيا قعد لنا سلام السماء في العالم سيكون لكم ضيق دي نقطة مهمة سلام المسيح اللي معانا لا يعني ان مفيش ضيقات بالعكس سلام المسيح اللي معانا يعني انه سلام وقت الضيق السلام اللي المسيح بيديه لاولاده مش معناه مفيش مشاكل بالعكس معناه هيبقى في مشاكل ومعاها سلام معناها ان احنا لازم نحتفظ بسلامنا مهما كانت المشاكل هو ده المسيح له المجد وهي دي المسيحية وهم دول اولاد ربنا اولاد ربنا ما يتعرفوش من, من قلة المشاكل يتعرفوا من السلام اللي عندهم وسط المشاكل فقال لهم كلمتكم بهذا ويكون لكم في سلام يعني خليكم فيا خليكم معايا بصوا على السلام اللي عندي هو بيقول الكلام ده عمال يكلمهم على الفرح وعارف ان بعد ساعات هيتمسك وهيتبهدل وهيتصلب وهو محتفظ بسلامه كلمتكم بهذا ليكون لكم فيه سلام في العالم سيكون لكم ضيق ونفتكر بقى اللي كان هي اللي فاته المرأة وهي كانت تحزن ساعتها قد جاءت ساعة الضيق ولكن متى ولدت تنسى الحزن في العالم سيكون لكم ضيق بعد قليل لا تبصرونني يأتي الضيق يمكن ما تشوفش المسيح واضح ثم بعد قليل أيضا تبصرونني وأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم ما تتهزش لو دي ضيق خليك شايف المسيح بالإيمان لغاية ما تشوفه بالعيان احنا ما زلنا في زمن الضيق ما زلنا على الأرض في زمن التجارب وزمن الآلام خلي عندك ثقة أنه في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم العالم مش هو أول القصة وآخرها العالم أول القصة بس آخرها مش العالم آخرها السنة آخرها الآب السماوي في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقة الحاجة الوحيدة اللي طلعك وتخليك محتفظ بسلامك في العالم في الضيق هي كلمة ثقة عشان كده يوحنا في الثالث يقولها بطريقة تانية ما هي الغلبة التي تغلب العالم إلا إيماننا اللي يخليك تمشي في الدنيا دي راسك عالية اللي يخليك تمشي في الدنيا دي منتصر مش ان ما عندكش مشاكل انك عندك ايمان عندك ثقة ان كل ده هيوصل للسماء وكل ده هيوجعك شوية لكن ده حزن قليل وان الابدية مستنياك وان السماء بتتحضر عشانك في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم والمجد لله دائم نختار آية لا في حاجات انتوا حافظينها احنا ناخد حاجة مش حافظينها حافظين انتوا اخر آية كويس مش كده ناخد اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا نقولها مع بعض اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا كمان مرة اطلبوا تأخذوا ليكون آخر مرة اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم